توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك في يوم 26-12-2004 تحديدا الساعة 6 الصبح تقريبا فجأة كائن من الكائنات الوديعة جدا المطيعة جدا المسخرة جدا ينقلب ينقلب كائن تاني ينقلب وحش هائج بحر البحر المحيط باندونيسيا ينقلب وحش هائج ويتحول الى زلزال ارتفاع الموجة فيه 30 متر يعني ارتفاع برجين فوق بعض بعرض البحر تخيل لو انت واقف على شط لقيت برج برجين بارتفاع برجين وبعرض البحر امواج هجمة عليك وسرعتها شكلها ايه في خلال ثواني 320 الف بني ادم كانوا قابلوا ربنا سبحانه وتعالى كانوا ذهبوا الى عالم البرزخ الى الله سبحانه وتعالى 320 الف بني ادم باتوا في دقائق وكانت المفاجاه رغم ان 320 الف واحد منهم كان في ناس والعياذ بالله في حالات زنا في هذه الاماكن اللي انتشرت بهذه الجرائم منهم ناس كانت بتشرب خمر منهم ناس كانت سهرانه على البلاج الى الصباح فتيات وشباب منهم ومنهم ومنهم منهم اللي بات على كبائر ونام وهو لا يدري ما سيحدث له 320 الف بني ادم باتوا في دقائق وكانت المفاجاه المفاجاه المبهته اول مفاجاه مدينه باندا اتشيه مدينه من المدن الكبيره المشهوره هناك بتصورها الطائرات الطياره مصوراها من فوق المدينه كلها اتطحنت اتعجنت اختفت ما عادش في ملامح للبيوت الا مبنى واحد المسجد اللي في وسط هذه المدينه مبنى وحيد فبعض الناس لما شافت هذا المنظر والصور قالوا لا يمكن ال- ال- المعمار الهندسي يمكن المتانه الهندسيه يمكن في اي حاجه في مدينه تانية جنبها اكتشفوا مسجد على بعد 20 متر من البحر 20 متر من المواجهه المباشره للزلزال البحري 20 متر ومسجد مبني من الخشب كل المدينه اتطحنت ما عدا هذا المسجد سبحان الملك احدى السفن الامواج شالتها حوالي نص كيلو او كيلو متر جوه المدينه كل المدينة اتطحنت اختفت الزلزال جرفها اصلا جرفها بكل من فيها من الجثث واذا بالسفينة بترسف مكان كل الكلام ده متصور متصور صوت وصورة متصور واذا بالسفينة بترسى امام جامع في هذه المدينة هو المبنى الوحيد اللي نجا في هذه المدينة جامع اخر سبحان الملك جامع اخر في هذه المدن اللي واجهت الزلزال مباشرة جامع اخر يعني ال- ال- ال- الموجة جت دمرت كل ما في المدينة ما عدا هو لدرجة ان بعض الناس قالوا الموجة اتشقت عند الجامع ثم التأمت مرة اخرى حتى تحصد كل ما حول هذا الجامع انا عايز اقول ايه يا جماعة انا عايز اقول انا نفسي اعرف بعد كل الايات اللي ربنا بيوريها لنا دي سواء اية الزلزال او اية حفظ بيوت الله سبحانه وتعالى بعد كل الايات دي انا نفسي اعرف مين اللي بيجي له جرأة وقلب يس ربنا بعد كل الايات ديت مين اللي بيجي له جرأة ينتهك حدود الله بعد كل الايات ديت لسه في ناس خايفة على رزقها بعد كل الايات ديت لسه العلمانيين الضالين قاعدين يحاربوا منهج ربنا سبحانه وتعالى ويختاروا مناهج غير منهج ربنا يا جماعه في ناس فينا خايفه من انفلونزا الخنازير اكتر ما خايفه من الملك اللي خلقها سبحانه وتعالى انا عندي سؤال لكل واحد مننا تخيل لو الوقت حشدوا الناس في استاد القاهره وقالوا لك تعالى انت هتكلم الناس الغفله ده كلها خطبه عشان تفوقها وتقلبها هتقول ايه موقف صعب جدا طب تخيل لو قفلوا كل القنوات وكل الفضائيات وكل الاذاعات ما عدا قناه واحده بس وكل الشعب قاعد يتفرج عليها ومستنيينك انت هتيجي امام هذا الشعب كله هتلقي بيان هتفوق الناس كلها تقدر طب تخيل بقى لو هتلقي بيان على سكان الكره الارضيه كلهم انس وجن حكام وحكام ومحكومين اغنياء وفقراء ستات ورجاله واطفال علماء واميين تقدر موقف رهيب هو ده يا جماعه موضوع سوره الليله هو ده موضوع سوره الرحمن لما الارض تمردت على ربنا لما الانس والجن تمرده على ربنا لما الكل حارب الاسلام لما الكل حارب الدين لما الارض فجرت لما المعاصي انتشرت لما حصل الموقف اللي احنا فيه الوقت ده بس من 1400 سنه نزل بيان من السماء نزل بيان وهو سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان خطاب من الله للانس والجن خطاب اوله كلمه مبهره مبهته الرحمن الرحمن يعني ايه زي ما نكون واقفين في ديوان رئيس الجمهوريه ديوان رئيس الجمهوريه وفجاه واحد جه وقال رئيس الجمهوريه كل يقوم منتبه ايه رئيس الجمهوريه ماله لابد ان في حاجه خطيره جايه زي مقدمة سورة الحاقة الحاقة يعني ايه اذكروا الحاقة الحقهم يا تلحقوا يا ما تلحقوش في قضية في حاجة عايزة نفتكرها يا جماعة سورة الرحمن بتقول لك افتكر افتكر اللي ربنا عمله لك افتكر اللي ربنا عمله لك سورة الرحمن يا جماعة لأول مرة بنكتشف لو واحد مننا الوقتي الوقت احنا عرفنا خلاص لو واحد مننا الكرة الأرضية كلها بسكانها كلها واقف قدامهم رجالة وستات وأطفال وأغنياء وفقراء وأميين وعلماء وحكام ومحكومين محكومين ووزراء وغفرة لو كل الكرة الأرضية وقرى ومدن كلها وقفت قدامك الوقت هتكلمهم في ايه هتكلمهم في اللي ربنا كلمهم فيه في سورة الرحمن البيان الكوني ده اهو البيان ال- سورة الرحمن كلمة شقت سبع سماوات كل الكون اتزلزل ليها ما عدا الانس والجن ما عدا احنا اللي قلوبنا ما اتزلزلتش ليها كلمه في الاول بتخطف القلوب يا جماعه يعني الرحمن الرحمن على وزن فعلان زي غضبان غضبان يعني غضب غضب ما فيش حد هيقدر يوقفه الرحمن يعني رحمته هتعلو فوق اي كرب كام مكروب احاطت بيه اسباب الكرب ونفذت ف... ونفذ فرج ربنا ليه وفرج الرحمن ليه كم مريض احاطت باسباب المرض في كل مستشفى من مستشفيات الدنيا ونفذت رحمه ربنا ليه وشفاه كم فقير احاطت باسباب الفقر وربنا اغناه كم واحده خلاص كانت قربت من الأربعين عدت قربت منها خلاص مش هتتجوز خلاص هتعيش عمرها بدون زوج ورحمه ربنا نفذت ليها ورزقها بزوج احسن من اللي كانت هتتجوزه وهي عندها 20 سنه كام يا جماعه كام كام واحد كام شاب ضال ضال وكم انسان ضال زي سلمان الفارسي خلاص اسباب الكفر محيطه بيه ورحمه ربنا نفذت ليه من وسط الشرك بتاع العرب ووسط ال- ال- ال- التثليث بتاع النصارى ووسط الكفر بتاع اليهود ووسط عباده النار بتاعه المجوس رحمه ربنا نزلت ليه الرحمن اللي رحمته بتنفذ في اي كرب الرحمن الرحمن دي كلمه ايه ده ايه الايه دي المفروض يعني حاجه عجيبه تغير حياتك تقلبك تركعك تسجدك توصل قلبك بالله الكلمه دي توصل قلبك بالله بس ايوه عارفين كلمه الرحمن في الحديث القدسي مشتقه من ايه من الرحم اشمعنى الرحم الرحم بيحيط من الجنين من كل ناحيه رحمه شامله وفي حبل سر نازل لجوه الجنين بيعمل له كل الخدمات الطبيه والصحيه والتغذيه رحمه نافذه شوفوا منظر الرحمه الرهيبه ده هي اهدي رحمه ربنا بيك اهدي رحمه ربنا بيكي كلمه الرحمن المفروض تغير حياتنا اول ايه الرحمن يعني ايه يعني افتكروا الرحمن عمل لكم ايه وهو ده اول موضوع في الصوره اول موضوع ركزوا معايا افتكروا رحمات الرحمن افتكروا اكرام الرحمن الزور- الصوره مرتين ذكر ذو الجلال والاكرام افتكروا اكرامه وافتكروا جلاله ده التلت الاولاني افتكروا اكرام الرحمن افتكروا عمل لكم ايه افتكروا ان الشيطان عايز ينسيكوا اياه ولا تجدوا اكثرهم شاكرين انا هتوههم انا هتوههم يا رب لغايه ما حدش منهم يفتكر انت عملت له ايه لان لو حد منهم حس انت عملت له ايه حياته هتتقلب حياته هتتغير هيف- هيكتشف اخيرا مصدر كل سعاده في حياته ايه اول جزء في الصوره افتكروا الرحمن عمل لكم ايه الرحمن عمل ايه سر حماد بقى ثمان ابواب من فيوضات الرحمه وسيول الرحمه فجاه جت على القلوب تجري في اي عند واي غرور فيها احنا قلنا في اول السلسله ان كل صوره من صور الجزء 27 من اول قاف لغايه وقاف قبل الجزء بصفحتين يعني لغايه سوره الحديد بتعالج منع من موانع الهدايه سوره الرحمن بتعالج منع الغرور بالنعم اه ربنا اداني واداني خلاص بقى نسيت لا فوق ده انت ممكن تتحرم من النعم دي كلها من اولها لاخرها في الدنيا والاخره لو اغتريت بهذه النعم زي ما هنشوف دلوقتي يبقى اول حاجه افتكر ربنا رحمك قد ايه افتكر عمل لك ايه افتكري كرمك قد ايه الرحمن اول رحمه من رحماته علم القران ليه يا رب اول حاجه علم القران قبل خلق الانسان اه لان الانسان من غير قران ما هوش انسان اصلا خلق الانسان قبلها علم القران وبعدها علمه البيان من غير اللي قبلها واللي بعدها كان زي الحيوانات بالظبط مفيش اي فرق بينهم وبين الحيوانات علم القران في الاول ايوه احد الناس في يعني مدينه من المدن المشهوره بالسياح قعد مع بعض السائحين الالمان وقعد يكلمهم في الاسلام وكانوا سائحين ولابسين لبس بقى المصايف بتاعتهم و... فواحده قالت له انا انا انا ممكن ادخل في الاسلام بس انا لا يمكن اسيب الخمره قال لها طيب وايه كمان يعني قالت له ولا يمكن اسيب ال... يعني لبس البحر اللي هو بيسموه المايو الكلام ده ما اقدرش اسيبه ابدا قال لها طيب بس خدي بالك انك كده مش هتجيبي 10 من 10 انت كده هتجيبي مثلا 6 من 10 ولكن احسن من 0 من 10 هذه الفتاه الان الان محجبه ولها جهد في دين ربنا بنت تانية كانت قاعده جنبها قالت له يعني قام مشغل لها قران بصوت الشيخ ماهر المعقلي امام الحرم شغل لها قران بصوته قعدت تبكي لمده ساعه كامله وهي مش عارفه ده ايه بتقول له هو ده القران من كتر تاثرها مش فاهمه كلام القران ده المانيه المانيه المانيه يعني يعني المانيه بحقه حقيقي من كتر التاثر بالقران قعدت تبكي ساعه بنت هذه طبعا هي اسلمت هي وبنتها دلوقتي بنتها عندها 8 سنين بفضل الله لا تنام الان الا والوكمان بالقران سماعات القران في ودنها ما تنامش غير على القران يا جماعه علمها القران ايه واحده انقذت كام واحد من الخلود في جهنم لما سمعها ايه واحده لو انا شرحتها لك او حد شرحها لك او حد من العلماء شرحها لك وشفت ال- الاعجاز اللي فيها ممكن حياتك كلها تتغير وتتقلب ايه واحده كل ايه من ال 6236 ايه اقوى من ايه عصا موسى اقوى من ايه شق البحر لموسى اقوى من ايه نجاه ابراهيم من النار علم القران كل سوره فيها رحمات قد ايه كل سوره فيها كرم من ربنا قد ايه علم القران طب ليه اول حاجه بعد الرحمن علم القران لانك مش هتعرف الرحمن من غير القران ولان اكتر حاجه هتوصلك بالرحمن وتوصل قلبك بيه هي القران يا اللي عايزين توصلوا للرحمن يا اللي عايزين تبقوا من عباد الرحمن القران هو الطريق علم القرآن طب ليه علم القرآن أول نعمة في سورة النعم والرحمات لأن الدين هو أعظم نعمة في حياتنا الدين هو أكبر نعمة في حياتنا يا جماعة السورة بدأت بأعظم رحمات الدنيا وختمت بأعظم رحمة في الآخرة اللي هي الجنة عايزين نعرف سورة الرحمن ورحمات الرحمن عايزين نعرف نعم ربنا عشان ما نتحرمش منها عشان ما تتاخدش مننا خلق الإنسان خلق الإنسان أنت كلك رحمة أنت كل حاجة فيك رحمة يا جماعة يا جماعة الحاجب ده هو الحاجب ده مش رحمة ملك الجمال العالم لو شلنا حاجبها هتبقى انسانه مخيفه هتبقى انسانه مرعبه صح يعني انت لو حاجبك راحت تعمل ايه اهو دي حاجه بسيطه الضافر الصغنن ده اهو لو اتنازع شوف الالم مش هتعرف تنام اسبوع وممكن اكتر من كده عشان ضفر اتشال بس لسان المزمار حته اللحمه الصغيره اللي في الزور هنا اهوت ده عسكري مرور رب- ربنا حاطته لك في زورك اول ما يجي الاكل ينزل عسكري المرور على دور يقوم قافل المدخل التنفس عشان الاكل يعدي اول ما الاكل يبطل يقوم على طول فاتح مجرى التنفس عشان الهواء يدخل عسكري مرور حته لحمه صغيره من غيرها كنت تموت حته لحمه صغيره من غيرها اقل بق بيا كان يموتنا كلنا على طول ربنا ما انساش حاجه ربنا ما انساش حاجه في رحمتك في خلقك في كل ذره في جسمك وفي كل عضو في جسمك الرحمن يا جماعه أنا قاعد قدامكم دلوقتي قدامي ثلاث كاميرات كاميرا قريبه كاميرا بعيده كاميرا ابعد ليه عشان الصوره تيجي واضحه لو انا حبيت دلوقتي اعمل موقف يعني غلس شويه ورجعت نص متر ورا المخرج ما تعرفوش هي- هيحصل له ايه ليه؟ لان الصوره هتبوظ لان دي جم- كاميرات بشريه انا عيني عشان تشوف الثلاث كاميرات ربنا ما ادانيش ثلاث عيون عين للقريب وعين للبعيد وعين للابعد ربنا اداك عين بتجيب الزوم بتاعت كل حاجه كثيرا لما بقابل ناس في الشارع يقولوا لي انت شبه اللي بيجي في قناه الرحمه بس انت تخين يعني هو بس انت رفيع هو تخين اقول سبحان الله الكاميرا حتى بعد ثلاث كاميرات مش جايبه الحجم الحقيقي عينك بتجيب كل حاجه بالحجم الحقيقي باللون الحقيقي بكل حاجه يا جماعه يا جماعه ده ايات من ربنا سبحانه وتعالى ايات من الملك سبحانه وتعالى لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما فتحش الفتحه اللي ما بين المخ في الجمجمه اللي بتوصل العصب البصري للعين كان زماننا كلنا بقينا عمي كنا بقينا زي الدود اللي تحت الارض عمي لو كان ربنا خلق الرئه رئه واحده بس رئه واحده لو كانت باظت كان الانسان مات كان كتير جدا ماتوا بالاختناق كتير جدا بتبوظ عندهم رئه والرئه الثانيه بتكمل زي كلى والكلى الثانيه بتكمل طب لو كان ربنا خلق الكلى الرئه صغيره كنا مشينا نلهث زي الكلاب لان الهواء اللي داخل مش كفايه لان حجم الرئه مش كبير فعايزين هواء كتير جدا يدخل ويطلع بسرعه طب لو كان ربنا سبحانه وتعالى خلى الكوع ده مش موجود يعني تيجي تاكل تاكل اللي جنبك كنا وطينا زي الانعام ناكل ببقنا يعني من غير لو الرئه صغيره كنا لهفنا زي الكلاب لو ما فيش كوع كنا كلنا من الاطباق ببقنا زي الانعام لو ما فيش العصب البصري الفتحه بتاعته كنا عشنا معميين زي الدود لو ما ال 80 عضله للتعابير في وشك مش موجوده كان بقى وش الانسان زي وش الحمار او وش الثعلب لا في ضحك ولا في فرح ولا في حزن ولا في قلق ولا في دهشه قد ايه رحمك قد ايه رحمك قد ايه يا جماعه يا جماعه اول مره عملوا سكك الحديد في العالم جم في الصيف لقوا السكك الحديد اتمددت كسروها ورجعوا بنوها من تاني واكتشفوا قانون اسمه قانون التمدد بالحراره ربنا خلق في جسمك كل رحمه تحسبا لاي ظرف دبر في جسمك يعني في القطب الشمالي درجة الحرارة 70 تحت الصفر فلما نزل العلماء هناك خدوا معاطف تقيلة جدا جدا عشان يعيشوا هناك ويبحثوا علميا هناك فلاحظوا قال لها طب ما العين المية اللي عليها دي المفروض تتجمد ده 70 تحت الصفر والأول مرة يكتشف الإنسان إن مية العين لا تتجمد فيها مادة ربنا خلقها من يوم ما الإنسان نزل على الأرض من آلاف السنين لا تتجمد ربنا يعني وضع فيك اللي بعد 10000 سنة ما تروح القطب الشمالي أو الجنوبي عينك لا تتجمد عشان ما ينف... عشان تنتفع بالخيرات اللي في القطب الشمالي والجنوبي ربنا يا جماعه ربنا رحمته بيك في جسمك قد ايه اللي, اللي جاله سرطان مثانه وعمل عمليه وركبوا له امعاء بدل المثانه ما يعرفش ينام ساعتين عشان يدخل الحمام اللي جه عنده سكر ما عادش يعرف ينام ساعتين عشان يدخل الحمام يا جماعه يا جماعه عايزين نعرف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا قد ايه في حياتنا رحمات الملك رئتك ديت لو كانت من غير غشاء حواليها كانت كل ما تتنفس تقوم تحك في عظم الضلوع كانت هتلتهب وهيبقى النفس عذاب عذاب لو كان مفيش حجاب حاجز تحتها كان كل ما تاكل المعده تقوم ضغطه طالعه لفوق على النفس كنت تتخنق لو كلت كتير كنت يا تاكل يا تتنفس يا اخواني انا عايزكم تتدبروا ربنا رحمكم قد ايه ربنا رحمنا قد ايه ما بين كل عضله والدنيا شويه دهن عشان لما يشتغلوا ما يحتكوش ببعض والا كانت هتبقى التهابات اليمه في كل عضله في الجسم شغلتها نص ساعه ولا ساعه يا جماعه انا عايز انا عايز نفكر ربنا رحمنا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ملأ خلقنا برحمات شكلها ايه من عنده سبحانه وتعالى خلق الانسان علمه البيان علمه البيان يعني ايه 5 مليون كائن على وجه الارض منهم طبعا يعني يعني مئات الالوف انقرضوا بل اكتر يعني 5 مليون كائن على وجه الارض الكائن الوحيد اللي بيعرف يتكلم بعينيه ويحرك عينيه وبلغه العيون يتكلم هو الانسان 5 مليون كائن على وجه الكره الارضيه 5 مليون نوع الكائن الوحيد اللي, اللي تعبير وشه بيبان عليه الضحك والحزن والفرح والقلق والدهشه هو انت مش غيرك 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف بنبرات صوته يزودها ويقللها وينعمها ويعبر عن اللي جواه بيها هو انت مش غيرك 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف يتكلم 5000 لغه بلسانه هو انت مش غيرك 5 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف بصوابه يكتب شعر ويعرف يكتب ويعرف يرسم ويعرف يحفر ويعرف ينحت ويعرف يكتب كتب ويالف كتب في السياسه هو انت مش غيرك 5 مليون نوع على وجه الكره الارضيه النوع الوحيد اللي يعرف يحرك ايديه ورجليه ويحرك ايديه مع الكلام عشان يبين على اللي جواه هو انت مش غيرك انا عايزك تعرف لو كلب رفع ايده كده هيعملوه معجزه بس امال انت امال انت اللي ربنا اداهولك ده ايه لو قطه غمزت بعينيها كانت الناس اللي حواليها وقعت من طولها ايه الاعجاز ده لو لو ثعلب ضحك ولا حمار بكى دمعه كانت الناس كلها انهارت من الانبهار باللي حصل انت شوف ربنا اداك ايه كام مليون كلمه ممكن ايديك تكتبها كام مليون كلمه ممكن لسانك ينطقها كام الف نبره ممكن صوتك يطلعها كام الف ملمح وتعبير من تعابير الوش والدهشه والقلق والحزن والفرح ممكن وشك يجيبها كام مليون قصيده ممكن الشعراء يكتبوها كام يا جماعه علمه البيان ربنا علمك في العيون اسمها لغه لغه العيون يا جماعه لغة من غير ما تتكلم البيان يعني انك تقدر تعبر عن اللي جواك شوفوا من رحمته بيكم العين لها لغه طب وتعبير الوش في علم اسمه علم البنتومايم علم التعبير الصامت انك انت بس بتعبير وشك تنقل طب والايدين والرجلين من غير ما تتكلم في لغه الصم والبكم بالايدين بس من غير ما تتكلم طب لو اتكلمت 5000 لغه ربنا مكن البشر ان هم يتكلموا بيهم طب الصوت الصوت نبرات الصوت في علم اسمه علم علم الالقاء القاء الشاعر كنا ايام سنه ونروح مسابقات القاء الشعر كله معتمد على نبره صوتك في التعليق والتوطيه وانت بتتكلم طيب في الايدين علم الشعر والرسم والنحت طب يعني ايه انا عايز اقول لك ربنا اداك بيان قد ايه رحمك قد ايه معجزه نطق كلمه واحده بلسانك اللسان فيه 18 عضله كل حرف من الحروف عشان يتنطق كل عضله من العضلات دي لها وضع بتتحرك فيه يعني عشان تنطق كلمه من حرف 18 حركه بتحصل جوه لسانك طب عشان تنطق كلمه 10 حروف 180 حركه كلمه الحمد لله كام حرف 10 حروف يبقى لسانك بيتحرك فيها 180 حركه يبقى بتقول الحمد لله مره ربنا بيديك في لسانك بس 180 نعمه هتعوضها ازاي وهتكافئ ربنا على نعمه ازاي وامتى معجزات انت كنت الاول نطفه نطفه اسمها حيوان العلماء اللي سموها كده مش حد مننا العلماء اللي سموها حيوان في الاول حيوان بعد كده حصلت اول معجزه الحيوان بقى خلايا عظم وخلايا عصبيه وخلايا لحم بعد كده حصلت تاني معجزه الخلايا بقت سمع وبصر وقلب وكبد وكلى بعد كده حصلت تالت معجزه شويه اللحم والدم دول بقى بيحب وبيكره وبيغضب وبيرضى وبيندهش بعد كده حصلت رابع معجزه بقى بيقدر يكتب شعر ويالف ويعبر عن اللي بنفسه ويمسك القلم يكتب كلام رهيب ايه يا جماعه ده ايه ده وكل ده كان في الاصل حيوان حيوان منوي اقسم الشاشه نصين نص فيه الحيوان المنوي ونص فيه خطيب واقف بيخطب ونص فيه شاعر قاعد يكتب قصيده حب ونص فيه واحد حماسي زعيم امه بيخطب في امته ونص فيه واحد اقسم الشاشه عشان تعرف الرحمه رحمه الرحمن رحمه الرحمن لما نزلت على حيوان المنوي خلته ايه لما ربنا علمنا البيان عملنا بيه ايه اللي بيكتب شعر كتب شعر لحبيبته واللي بيعرف يرسم رسم رسم بيه ايه وكده واللي كتب شعر كتب عن ايه واللي كتبوا كتب حاربوا بيها ربنا قد ايه واللي عارف يقول كلام حلو بلسانه راح ضحك بيه على بنات الناس ازاي واللي بيعرف يسبل بعينيه يستخدم ده في ايه واللي بيعرف يمثل بحركات وشه راح مثل افلام حارب بها الملتزمين والطار الاسلامي واللي بيعرف يمثل وتاجر راح ضحك على الناس في الغش والخيانه والكذب لما ربنا علمنا البيان عملنا ايه علمه البيان الرحمن الرحمن من غير بيان كان زمانك ايه الشمس والقمر بحسبان ازاي يا جماعه الايه دي رهيبه يا جماعه الشمس والقمر بحسبان عارف يعني ايه عارف الام والاب لما بيجي ابنهم في الصيف يقولوا لا نلبسه لبس خفيف اصل يصعب علينا ي- يحتر طب في الشتاء لا لبس تقيل يصعب علينا يبرد بحسبان ربنا حسب لك كل حاجه حواليك عشان لا تبقى في حر ولا تبقى في برد ولا تبقى تعبان حسبان لو الشمس كانت بعدت اكتر من كده شويه كنا بقى الارض بقت فريزر كنا اتجمدنا زي الفراخ اللي في الفريزر كده طب لو الشمس قربت شويه كنا اتشوينا واتسهرنا من الشمس طب لو الشمس كانت اكبر من كده شويه كنا الارض بقت حراره قاتله فرن ومتنا طب لو الشمس كانت اصغر من كده شويه كان زماننا طب لو الشمس كانت اكبر من كده كنا اتشفطنا بالجاذبيه بتاعتها طيب لو لو الليل والنهار كانوا يعني يعني اطول من كده او اقصر من كده كان مفيش حاجه اسمها زراعه على الارض كنا متنا من الجوع طيب لو الغلاف الجوي كان اصغر من كده واوطى من كده كانت الشوب والنيازك ما, ما اتحرقتش بيه واترجمنا من السماء طب لو القمر كان اقرب او ابعد كان المد والجزر مالوا الارض وغرقنا كلنا تحت الميه طيب لو القشره الارضيه كانت اتخن شويه كانت مصه الهواء اللي في الارض كله ومتنا مخنوقين طب لو كانت رفيعه عن كده شويه القشره الارضيه كانت الحمم والبراكين اللي تحتها كسرتها وطلعت سهرتنا وقتلتنا كلنا يعني ايه بحسبان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الحنان صفة الحنان ثابتة لله في القرآن والسنة وأقوال الأئمة صفة الحنان الحنان الرباني أنت لسه مش مكسوف من نفسك أنت لسه مش مكسوف من نفسك أنت لسه ما أنتش حاسس هو عمل لك إيه ما أنتش فاهمة هو عمل لك إيه وربنا يقول والشمس والقمر بحسبان الشمس الأول ليه لأن الشمس والقمر يعني يعني يقدموا ليه يا جماعة دي كائنات مسجلة خطر يا جماعة الشمس دي ألسنة اللهب على سطحها امتدادها نص مليون كيلومتر الشمس دي الرياح الشمسية اللي طالعة منها تحرق الأرض واللي عليها لولا الغلاف الجوي الشمس دي الانفجارات اللي جواها أقوى من آلاف القنابل النووية الانفجار الواحد يعني الشمس دي وحش رهيب أنا جبت أخطر اتنين مسجلين خطر على وجه الأرض وشغلتهم خدامين عندك تخيل بقى يبقى رب شوف ربنا عمل لنا ايه كائنات مسجله خطر وربنا سخرها لنا تشتغل تحت خدمتنا الشمس والقمر بحسبان حساب دقيق زي ما قال ابن تيميه والنجم والشجر يسجدان يسجدان بسخط المضارع على طول في سجود على طول في سجود على طول في سجود يعني ايه النجم اللي هو ال- النجيله نجيله آه، ملعب استاد القاهره بسبح ربنا نجيله نادي الشمس ونادي ال- ونادي الجزيره ونوادي ال- بتسبح ربنا النجيله بتاعت حديقه الازهر اللي البنات والولاد بيروحوا يحبوا بعض من الساعه 7 الصبح بتسبح ربنا النجيله اللي احنا بنعصي ربنا عليها ليل نهار بتسبح ربنا ده النجم النجيله اللي طالعه من الارض والشجر الاشجار الكبيره يا جماعه اصغر نمله اصغر نمله سبحت ربنا اكتر من اكتر واحد فينا في حياته النبته الصغيره دي اللي هي النجم دي ديت عارفاك يا رب حتى النبته الصغيره واحنا مش عارفينك الش- شجر ده في شجر عمره 200 سنه و300 سنه و400 سنه لغايه دلوقتي بقاله 400 سنه ما بيبطلش سجود وعباده ليك يا رب امال احنا يا رب عبدناك قد ايه يا رب والشجر يسجدان النجم النبته من وهي صغيره لغايه ما بتكبر كل عمرها سجود وتسبيح عارفين يعني ايه شجره تسجد شجره ممكن يكون فيها 100000 ورقه ومليون ورقه كل ورقه بتسبح ربنا بتقول سبحانك لو الشجره سجدت لربنا هتسبح ربنا مليون تسبيحه في اللحظه الواحده يعني انت تسبيحك ايه جنب تسبيح الكائنات التانية وعبادتك ايه جنب عباده الكائنات التانية انت ايه احنا وصلنا لايه يا جماعه ده النجيله اللي احنا بنعصي ربنا عليها بت... بتسبح بحمد ربنا اكتر مننا النجم والشجر يسجدان كنت في مكان خلوي من عده ايام معايا حد اخواني فببص للشجره شجره حواليها مثلا فيها يجي 5000 ورقه بقول له تخيل لو دول 5000 واحد زينا قاعدين يجأروا بالتسبيح لربنا سبحانه وتعالى تخيل قلوبنا هتتخلع قد ايه وهنتكسف من نفسنا قد ايه ما هو كل- كله بيسبح اهو كله بيسبح اهو يا جماعه تخيلوا لو ربنا كان سمعنا صوت بكاء البحر من خشيته لو الناس اللي رايحين المصايف بعد الامتحانات ربنا سمعهم تسبيح البحر بامواجه وهم قاعدين يعصوا ربنا على الشط يعملوا ايه لو السحاب اللي معدي في السماء في اول الشتاء والشباب واقف في الجامعات يعصي ربنا في ساحات الجامعات لو السحاب سمعنا صوت تسبيحه وهو معدي كنا عصينا ربنا يا جماعه لو سمعنا تسبيح اسد لو سمعنا تسبيح جبل لو سمعنا وشفنا بكاء جبل من خشيه الله زي ما العلماء قالوا في التفسير كل الينابيع المتفجره من الجبال هي بكاء الجبال من خشيه الله يا اخواني يا اخواني تخيلوا لو كان ربنا كشف لنا هذه الاشياء كنا كسفنا من نفسنا قد ايه لسه ما كسفتش من نفسك لسه ما عرفتش انت عبادتك قليله قد ايه ده دول النجم والشجر اللي ربنا لا يعلمهم القرآن ولا يعلمهم البيان حياتهم كلها سجود امال اللي جاله القرآن واللي اتعلم البيان المفروض البيان ده تبين لربنا عن حبك ليه قد ايه وعاطفتك تجاه الخوف منه قد ايه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها يا الهي السماء الرهيبه ديت بقدره ربنا قدره هائله رفعها ووضع الميزان وبعد كده في امرين الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا ايه ولا تخسروا الميزان الا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان هو الكلام ده عباره عن ايه دول امرين الميزان الاول غير الميزان الثاني الميزان الاول الا تطغوا في الميزان ميزان الحق ميزان التعامل مع الحق والميزان الاخر ولا تخسروا الميزان ميزان الخلق ميزان التعامل مع الخلق الميزان الاول ميزان تعاملك مع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يقدم على اي شيء في حياتك يبقى الاول والاخر في حياتك في كل شيء مفيش حاجه قبله ولا بعده ابدا ان ربنا تحبه اكتر من اي شيء تخاف منه اكتر من اي شيء طب لو الميزان ده اختل اكتئاب وسواس قهري إيه إيه إيه هوس اكتئابي إيه انتحار إيه جعل فقره بين عينيه ضنك كل اللي انت عايز تقوله قوله طيب وال وال وال والميزان التاني اللي هو الميزان التعامل مع الخلق بقى ولا تخسروا الميزان ازاي انك تبقى في ميزان في تعاملك مع زوجتك مع ال... مع الناس اللي انت بتتاجر معاهم امين في شغلك مع جيرانك مع امك مع ابوك مع اولادك عندك ميزان في التعامل مع الحياه لو الميزان ده باظ المجتمع يتملى بلطجه وظلم والنفوس تتملى فشل يبقى كل واحد في المجتمع فاشل في مجاله طيب والدنيا ثقب في ال... في الاوزون اه، تغير في حراره الجو تغير في ن- في نزول المطر ليه لان الميزان باظ يا جماعه لو امر واحد من اوامر ربنا ما تنفذش الميزان بيبوظ امر واحد المجتمع كله يبوظ الحجاب بس مش بتنفذ على النساء في المجتمع بتاعنا شوفوا الحال وضعه ايه والارض وضعها للانام الله لما لما انت تبقى قاعد في الصالون وانت معزوم عندي على الغدا واقوم مكمل السفره اقول لك خلاص وضعت المائده وضعت ال- يعني الارض دي مائده الارض دي open buffet open buffet يا انس ويا جن الارض دي open buffet يا سكان الكره الارضيه الارض دي open buffet يا حكام ويا محكومين ويا اغنياء ويا فقراء ويا رجال ويا ستات ويا اطفال ويا قرويين ويا ويا مدنيين ويا يا كل الناس بكل الثقافات وكل اللغات الارض دي open buffet والارض وضعها للانام ال open buffet ده فيها ايه يا رب فيها فاكهه طب والفاكهه ربنا يذكرها قبل الحب اللي هو الاكل الضروري في الحياه اه ربنا بيقول لك افتكر كرامتك قد ايه شوف الاكرام اللي كرمته لك ف... و- والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام الفواكه الاول والحب ذو العصف الحب زي حبوب القمح مثلا والعصف اللي هو التبن طلعت لك من الارض اكل ليك ولبهايمك يعني يعني ما انستكش ولا نسيت بهايمك يعني يعني عايز ايه انت المفروض عايز بعد كده ايه والريحان يعني في ال open buffet ده في بوكيهات ورد الفواكه يا جماعه منها الجوز واللوز وعين الجمل والكاجو طب والريحان الورد والفل والياسمين والريحان البلدي والريحان كل دي بوكيهات ورد محطوطه وانت بتاكل عشان الريحه لما تدخل على محل عطور مين اللي خلق العطور دي كلها مش ربنا سبحانه وتعالى الفواكه كل فاكهه متعطره قبل ما ربنا يطلعها لك من الارض معطرها لك كل فاكهه لها عطر غير التاني وريحه جميله غير التاني ايه الاكرام ده يا رب والارض وضعها للانام اوبن بفوبس خد بالك احنا قاعدين على الارض مثال الارض دي هاديه والارض دي مفيش فيها مشاكل والارض ده احنا يا جماعه قاعدين على كارثه ده الارض دي كوره منطلقه وسط ال- احنا تحت رجلينا حمم وبراكين ومع ذلك ما بنشوفش طالع غير الورد والياسمين وفوق راسنا رياح شمسيه قاتله واشعه كونيه مسممه وشهب ونيازك حارقه ومع ذلك ما بينزلناش غير نور الشمس والقمر يا جماعه ده احنا عايشين على قرى منطلقه وسط شهب ونيازك ناريه مرعبه احنا اللي مش واخدين بالنا الارض بتتحرك حوالين نفسها بسرعه 1000 ميل في الثانيه في, في الساعه 1000 ميل في الساعه اسرع من ايه ده ده زي سرعه طياره وبتتحرك حوالين الشمس في نفس الوقت بسرعه 60000 ميل في الساعه وهي والشمس بيتحركوا في نفس اللحظه حوالين المجره بسرعه 20000 ميل في الثانيه يا جماعه احنا كوره منطلقه بسرعات رهيبه وسط كتل ناريه مرعبه يعني حضرتك بس لو بصيت من الشباك قلبك هيقف يعني حضرتك انا قمت جاي على برجين عاليين جدا جدا جدا وقمت جايب ما بين السطح ده والسطح ده لوح خشب وقمت حاطط عليه كرسي وترابيزه وقلت لحضرتك اتفضل وكل وانت حاطط رجل على رجل وانت حضرتك مبسوط قلت لك طب ممكن تبص تحتك بس فانت بتبص تحتك كده لقيت نفسك هتموت ايه ده انا ما كنتش اعرف ان انا ده انا بحسب ان انا قاعد في هول ولا ده انت حضرتك قاعد في وضع مرعب فوق ما تتخيل ومع ذلك وضعها الارض هاديه والارض ساكنه والارض مستقره نعم من ربنا فين شكرها حسيت انك جحت ولا لا حسيت اني غفله ولا لا يا جماعه مصيبه المعصيه ان ما حدش يقدر يحصي ربنا الا بنعمه النعم دي هي اللي ربنا تعصي بيها مش النعم دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى تقرب اليه بيها يا جماعه سوره الرحمن نداء هتاف هتاف في سكان الكره الارضيه افتكروا انا عملت لكم ايه اتكسفوا اتكسفوا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة سؤال ربنا بيحطك قدام نفسك فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة بتكرر ان لا طب ده مش كتير مش ده تكرار مش تكرار ده على الغفلة اللي احنا فيها لو كان ربنا قالها 1000 مرة ما كانتش بقت كتير طيب هو كل مرة لها معنى كل مرة لها معنى غير التاني ده احنا ممكن ناخد حلقة بس فبأي آلاء ربكما تكذبان معناها وسط آيات الجنة ايه وسط آيات النار ايه وسط آيات النعم ايه وسط آيات جلال ربنا ايه اللي هم الاربع مواضيع اللي في اللي في سورة الرحمن ده ده يا جماعه عايزين ده حيث ربنا بيقول لك اوعى تقول ان إن ما اديتكش اوعى تقول ان انا ما اعطيتكيش اوعى اوعى ده انا ساعه ما اقرك بكلمه فباي الاء ربكما تكذبان يوم القيامه ساعه العرض لحم وشك هيقع اوعى خد بالك خدي بالك فباي اهو الاف الايات القرانيه والاف الايات الكونيه والاف الفواكه والاف النعم ولحوم وحلويات وامطار وانهار ونبات ايه اللي من ده انت نسيته من اللي ده تقولك ايه اللي من ده بتنكر انه نعمه من نعمه عليك اتكسفنا ولا لسه يا جماعه ندخل في الثلث الثاني من السوره او الجزء الثاني من السوره الجزء الاولاني انت عارف ربنا رحمك قد ايه اداك قد ايه عمل لك ايه انت كنت من غيره هتبقي ايه انعم عليكم قد ايه التلت التاني انت عارف جلال ربنا قد ايه ما احنا قلنا مرتين ذو الجلال والاكرام في الاول الاكرام اهو بعد كده الجلال بقى شوفوا الجلال شوف انا انا خلقت ايه من ايه اول حاجه شوفوا جلال ربنا خلق ايه من ايه خلق الانسان من صلصال كالفخار شويه طين شويه خزف طلعك منه بكل الاعجاز اللي علماء الطب بقالهم 300 سنه بيدرسوا ليل نهار في جسمك ومش عارفين يوصلهم مش عارفين وفي الاخر يقولوا انون مش عارفين مش فاهمين الموضوع بيشتغل ازاي وخلق الجان من مارج من نار الجن جه من شويه السنه لهب والجن يا جماعه مخلوق عجيب جدا زيه زيك اعضاء وجسم وصوت وكلام و... وما تشوفوش والملائكه اعجب مني وم... و- و- واعجب مننا ومن الجن الملائكه لا الجن بيشوفها ولا انت بتشوفها مخلوقات عجيبه عجيبه في قدره الله ازاي ازاي ربنا يخلق مخلوق ممكن يكون قاعد هنا اهو قدامي وانا مش شايفه ومخلوق تاني قاعد هنا اهو لا انا شايفه ولا ده شايفه سبحان الملك سبحان الله العظيم فبأي آلاء ربكما تكذبان انتوا لسه ما فقتوش انتوا لسه ما حسيتوش بالنعم انتوا لسه قلوبكم ما اتهزتش لسه ما حسيتوش بجلال ربنا سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين انت عارف هيمنه ربنا على كل شيء في الكون قد ايه هيمنه ربنا يعني ايه رب المشرقين يا جماعه هو رب المشارق الشمس لها 365 مطلع يبقى ده رب المشارق سبحان الملك متحكم في كل شيء طب رب المشرقين اه ده في كواكب اكتشفوا ان لها شمسين جميل جميل ده كواكب الشمس بتاعتنا دي يعني ايه مشرقين يعني ايه في الشمس بتاعتنا دي مشرقين يا جماعه الشمس بتاعتنا لها مشرقين هم فين دول مشرق طول عمرها وطول عمر تاريخها شروق من الشمس لغايه في لحظه الملك هيقول لها في اخر الزمن اطلعي من الغرب هتطلع من الغرب يبقى لها مشرقين مشرق من هنا ومشرق من هنا ومغربين مغرب من هنا ومغرب من هنا اطلعي من هنا تطلع اطلعي من هنا تطلع عبد ذليل لله المجرات تحت سيطره الله فبأي آلاء ربكما تكذبان انتوا لسه ما انزلتوش مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ميه ده مالحه وميه ده عذبه الملح اللي مالي ثلاث ارباع ميه الارض لولاها كان زمان ثلاث ارباع الارض مستنقعات آسنة طب ما فيش ذره ملح تقوم فلتانه من هنا لهنا تقوم مملحه دي ممنوع ممنوع ايه ده ذره ممنوع زي ما ربنا حكم المجره رب المشرقين حكم الذره مرج البحرين يعني هيمنه الله من المجره الى الذره الذره من المجره والافلاك الى ذرات الميه وذرات الملح هيمنه هيمنه شامله مرج البحرين يلتقيان بحار جوه البحار دي خصائص ودي خصائص انهار بتلتقي بالبحار دي خصائص ودي خصائص بينهما برزخ لا يبغيان انت اللي بتبغي بس ابن ادم اللي بيبغي الكائنات كلها مطيعه قد ايه يكون كله خاضع لربنا سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وبعد كده انت عارفة قدرة ربنا على كل شيء قد ايه ايه قدرة ربنا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان شوف يخرج ايه من ايه خرج من شوية مية وملح لؤلؤ انت عارفة ان اللؤلؤ ده لعاب كائن من الكائنات البحرية لعابه لما بي... بي... يعني لما بيريل لما بيريل نتيجة ان ذرة التراب دخلت الصدفة بتاعته الريالة بتاعته ده هي هي ال... هي, ال... هي اللؤلؤ سبحانك يا رب سبحانك يا خالق يا عظيم لما واحد يقول بقى ان ريق اهل الجنه لو طفل في البحر لجعله الله قادر اذا كان ريق مخلوق في الدنيا بقى لؤلؤ يا جماعه المرجان اللي هو الشعب المرجانيه لما بتموت الهيكل العظم بتاعها هو المرجان حاجه بكل الاولوان سبحان الله ولقوا الجواري المنشات في البحر كالاعلام شوفوا مشى ايه على ايه سفن عملاقه المنشات ديت في القانون ال ال القانون ال البحري عايزين يوصفوا السفن العملاقه دي يسموها ايه عشان يتعاملوا معاها في الضرايب وهي معديه في ال في ال على الدول في الاخر لم يجدوا في القانون العالمي وصف الا كلمه منشاه اعجاز اعجاز حقوقي في القران وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام فباي الاء ربكما تكذبان وبعد كده انت عارف قهر ربنا لكل الخلائق قد ايه كل من عليها فان في يوم من الايام ملائكه السماوات السبعه هتموت وحمله العرش هيموتوا وجبريل واسرافيل وميكائيل هيموتهم وكلنا هنموت والحفظه اللي على اليمين والشمال هيموتهم ايه ده وكل الكائنات هتموت قال طب والعرش لما حمله العرش يموتوا مين اللي هيشيله لو كان حمله العرش هم اللي شايلين العرش ده ربنا ولا حمل حمله العرش والعرش هو ربنا ربنا مش محتاج حد لما كله يموت وربنا يهيمن مهيمن على كل شيء من قبل ومن بعد ويبقى وجه ربك يا سلام على جمال وجهك يا رب اللي سمى نفسه بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يعني ليس له مثيل في جماله يعني بديع الشيء الشيء البديع اللي ملوش مثيل في جماله ربنا لا مثيل في جماله سو اللي خلق الجمال ده كله جماله قد ايه يا سلام على جلال وجهك يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عظيم السلطان اللي جنن العلماء طب ما بالك جلال وجه الله قد ايه اذا كان جلال وجه الله ذكر قبل عظيم السلطان يبقى جلال قد ايه يا سلام على نور وجهك يا رب اذا كان حوريه بتضحك في الجنه بتنور نور سماء الجنه نور وجه مخلوق نور سماء الجنه امال نور وجه الخالق هيبقى يا سلام على واحد على ساعه ما هننظر في وجهك يا رب بس هننظر في وجهك بانهي عين بالعيون اللي عصيناك بيها هننظر في وجهك ازاي يا رب واحنا صحفنا مليانه غفله ومليانه ذنوب ومليانه معاصي ومليانه تقصير ومليانه فقر صحف عندها فقر دم صحف عندها فقر حسنات صحف فقيره هنعمل ايه يا جماعه هننظر لوجه الله ازاي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لو ربنا اللي بيبقى الملوك كلها بتموت الحاكم الفلاني اللي سافر قام ابنه قام ماسك الحكم مكان الملك حسين ها سرطان اللي صدام حسين انا بجيب لكم الملوك دلوقتي مات معدم الخليفه العباسي زمان مات بالضرب بالجزم شجره الدر ماتت بالابائيب لوران كابيلا في افريقيا الحارس بتاعه قتله بالنار ها نابليون مات في المنفى هتلر مات منتحر لسه مين تاني لسه مين تاني يا جماعه النمرود مات بالضرب بالجزم لما الدبانه دخلت في مناخيره ومش عارفين يطلعوها ها شاه ايران مات بالسرطان في مصر لسه مين تاني يا اخوانا لسه مين تاني لسه من تاني من الحكام كله بيموت وكلهم بيموتوا اصعب موتات سبحان عشان ربنا يقول لك مين الملك سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض انت عارف غنى ربنا قد ايه وافتقار كل شيء يسأله من في السماوات ومن في الأرض يسأله من في السماوات والأرض الملائكة مفتقرة اه بتدعي اه بتطلب إلى حوائجها كل يوم هو في شأن يعني ايه يا جماعة ربنا في السورة ذكر أعظم ثلاث رحمات في الوجود أعظم رحمات الدين القرآن علم القرآن أعظم رحمات الدنيا يسأله من في السماوات والأرض إجابة الدعاء أعظم رحمات الآخرة اللي هي آيات الجنة اللي هي أطول شوط عن الجنة في القرآن 32 آية عن الجنة ربنا جاب أعظم رحمات في سورة الرحمن السورة اللي احنا عايزين لما نقراها نتكسف نتكسر نتكسر للملك سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض وخزان ربنا ملأها كل يوم هو في شأن كل يوم في عطاءات وفتوحات عظيمة نصيبك منها قد إيه الليلة ماذا أنزل الليلة من الخزائن نصيبك منها قد إيه يعني إيه شأن شأن ده يعني أمر لا يختص به إلا واحد شؤون العاملين اللي عايز حاجة في, في أمور العاملين يروح هنا شأن يعني حاجة لا يختص بها إلا الله يعني ما تروحش تدعي حد تاني لا بدوي ولا غير بدوي ولا مسؤول ولا غني تدعيش غير ربنا ده شأنه وحده كل يوم هو هو لوحده لا يختص به غيره هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وبعد كده يا جماعة بعد ما ربنا كلمنا عن إكرامه وكلمنا عن جلاله يبدأ التهديد يبدأ الجزء اللي في النص في الصورة اللي هو جزء التهديد خد بالك المعاملة ممكن تتغير المعاملة ممكن تتغير ازاي سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم يا رب ده انت يا رب خلقت السماوات السبعة بكلمة كن وبتهدها بكلمة كن انا يا رب اقدر انك تقول لي انا سنفرغ لكم ده كلمة مرعبة ده كلمة مفزعة طب ستفرغ لنا يا رب وانت مشغول وهتفضلنا استغفر الله العظيم ده كلمة من لا يفقه اللغة ربنا لا يشغله شيء عن شيء ربنا في نفس اللحظة اللي كان بيكلم موسى على جبل الطور فيها كان بيسمع ممكن الاربعة ممكن سبحانه وتعالى بير- بيرتب رزق كل البشر وبيفرج كرب المكروبين وبيشفي المرضى في نفس اللحظة اللي بيسمع دعاء 4 مليون واحد على جبل عرفات بيرتب رزق 6 مليار واحد على الارض في نفس اللحظة ده هي بيعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها ويراهم كلهم في نفس اللحظة ده هي ما يسقط من ورقة الا يعلمها في نفس اللحظة رغم ان انا لو قلت لك راقب 10 حاجات بتتحرك في وقت واحد مخك يطير ما تقدرش تستحمل في نفس اللحظة اللي بيسمع فيها دعاء كل الملايين على وجه الارض والسماوات في نفس اللحظة اللي ملايين البشر بيصلوا في عشرات الالوف في المساجد ويعلم حال قلب كل واحد منهم في نفس اللحظة اللي بيرتب رزق كل المخلوقات من ملايين الانواع على وجه الارض في نفس اللحظة في نفس اللحظة الله يا جماعة لا يشغله شيء عن شيء امال ايه سنفرغ لكم في اللغة سنفرغ لكم اي الاخذ على غرة يعني لما هتتاخد هتتاخد فجأة هتتاخد وانت مش محتسب هتتاخد وانت ما كنتش واخد بالك سنفرغ لكم ايها حتى ايها الهاء مفيش بعدها الف الف ي ه مفيش بعد ليه الف ايها اخرها الف لا مفيش الف ليه مفيش مد ليه لان العصر حقير اصلا يتمد ليه يتمد لكتابه المصحف نفسها اعجاز ايها الثقلان انت فاكر نفسك كل واحد فاكر نفسه له ثقل وله وزن ايوه تعالوا يا اللي فاكرين إن لكم ثقل وايها الثقلان يا اللي تقال في الطاعه تقال في الامر والنهي تقال في الاقبال على ربكم وايها الثقلان يا اللي تقال على كل شيء في الكون البحر بيستجير منكم والسماء بتستجير منكم والشمس بتستجير من العصاه تقال على قلب كل شيء في الكون فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ربنا هو بي بي بيتكلم بالبيان للجن والانس قال لهم انتوا لسه متمردين انتوا لسه مصممين على المعصيه انتوا لسه مصممين على ملء الجامعات بالمعاصي والنوادي بالمعاصي والقنوات بالمعاصي لسه مصممين على الجرايد العلمانيه والبرامج العلمانيه لسه مصممين على المنا لسه مصممين على ان المعاصي ربنا يعصى في الارض جرا لسه مصممين خلاص في ثلاث رسائل الرساله الاولى مصممين متمردين طب بره فانفذوا بره ملكي بره فين يا رب ده احنا مفيش بره يا رب بره فين ده احنا ملناش غير رزقنا هنا وه... خلاص يبقى اتعدل بقى الرسالة الثانية انتوا في قبضتي انتوا في قبضة الملك هتهربوا فين اقطار السماوات والارض هتروحوا فين يا غلابة هتروحوا فين ده انتوا في قبضة الملك هو اللي سايبكم الى اجل الرسالة الثالثة الرسالة الثالثة ان البشر يفضلوا يتحدوا ربنا فعلا ويفضلوا يطلعوا في الفضاء النهاردة القمر بكرة المريخ بعد هيخرج بره المجموعة الشمسية خالص بعده بعده لغاية ما ه- وايه يقول لك حرب الكواكب بتحاربوا مين يقول لك تشالنجر المتحدي بيتحدوا مين لغاية ما يجوا يطلعوا مرة هيلاقوا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يعني هيجي أسلحة من الله سبحانه وتعالى لا قبل للبشر بها لا طاقة للبشر بها لا يستطيع البشر على الإطلاق ان هم يقوموها ولا يواجهوها لا يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران اشواظ من نار زي أشعة الليزر كده أو زي أشعة النارية اللي ما فيش فيها دخان حاجة رهيبة ونحاس نحاس نحاس مذائب مذاب اسلحه فتاكه يعني الايه دي هتحصل البشر هيطلعوا مره وهيواجهوا بالاسلحه الفتاكه دهيت الايه دي من الاعجاز الغيب اللي هيحصل فباي الاء ربكما تكذبان بعد كده ربنا يا جماعه انا عايز اقول لكم ان الشوط اللي فات ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن رحمات الرحمن وبيتكلم عن جلال الرحمن وبعد كده بيقول لك حاسب ان المعامله تتغير حاسب ان المعامله تتقلب حاسب ان كل حاجة تتغير وكل حاجة تتقلب احذروا يا جماعة احذروا وانتوا بتعاملوا ربنا سبحانه وتعالى احذروا من تغير المعاملة مع الله لسه النص التاني من الصورة النص التاني انقلاب فجائي فاذا انشقت السماء فاذا دي للمفاجأة يعني حاجة حصلت فجأة ما كانتش متوقعة ولا كان في احتساب ليها فاذا انشقت السماء اذا دي للمفاجأة يعني ايه يعني السماء السماء اللي كانت بتنزل الرحمات بقت بقت وردة كالدهان السماء اللي كانت بتنزل الرحمات بقت بتقصف بشواذ من نار ونحاس يعني ربنا بيقول اوعوا تفتكروا ان الرحمات ده هتفضل كده طول ما انتم متجاهلين نعم ربنا وطول ما انتم مختارين بنعم ربنا وطول ما انتم بتاخدوا نعم ربنا تحاربوا بيها وتعصوا بيها لا كل الرحمات دي هتتغير وكل الرحمات ديت هتتقطع المفروض ان احنا كنا هنكمل مع بعض سوره الرحمن وهنتكلم معاها ولكن انا لا ادري هل الوقت طال يعني يعني يعني تقريبا لم يعد الا دقائق بسيطه فانا شايف يا اخواني ان احنا يعني نختم على هذا ونقف على هذا لغايه قلنا الثلث الجزء الاولاني الرحمن علم القران خلق الانسان الرحمات الرهيبه ديت سيل من الرحمات الرهيبه متنزل على الانسان فيضان رحمات كل آية فيها رحمات لا تحصى كل عضو من جسمك فيه رحمات لا تحصى كل حاجة من البيان اللي ربنا اداهولك فيه رحمات لا تحصى والكون كله هو ساجد وراكع لربنا سبحانه وتعالى اول حاجة افتكر انا عملت لك ايه وبعد كده من اول خلق الانسان من صلصال كالفخار افتكروا جلال ربنا قد ايه افتكروا خلق ايه من ايه افتكروا هيمنته على المجرات وعلى الذرات قد ايه رب المشرقين مرج البحرين افتكروا ربنا سبحانه وتعالى خرج ايه من ايه اللؤلؤ والمرجان من الميه والملح افتكروا ربنا مشى ايه على ايه مشى المنشآت السفن العملاقه على الميه افتكروا ربنا سبحانه وتعالى قهر الخلائق كلها قد ايه كل من عليها فان وابقى وجه ربك حتى الملوك فانيت افتكروا ربنا سبحانه وتعالى استغنى عن الخلق قد ايه وافتقر اليه الخلق قد ايه يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان عايزين نتعرض لشؤون الله لعطاءات الله لفتوحات الله لكرم الله لنعم الله للعطاءات الخاصه من الله سبحانه وتعالى وبعد كده دخلنا في الجزء اللي بعد كده اللي هو التحدي بقى سنفرغ لكم ايها الثقلان هتتاخدوا على غره لو فضل الموضوع كده لو فضل كده الدنيا اتقلبت السماء اللي كانت بتنزل مطر ورحمات بقت بتنزل شواظ من نار ونحاس وننهي عند الجزء الدنيوي والمشاهد الدنيويه في سوره الرحمن مشاهد الاكرار والاكرام والجلال مشاهد ذو الجلال والاكرام ونبدا المره الجايه باذن الله من اول فاذا انشقت السماء المشاهد الاخرويه هنشوف بقى يا جماعه ان شاء الله المره الجايه الرحمن لو قطع رحمته بيحصل ايه والرحمن لو وصل رحمته بيحصل ايه هنشوف مش انا قلت لكم الرحمن اشتق للرحم اسما من اسمه الرحم بتحيط بالجنين من كل ناحيه رحمه شامله محوطاك من كل ناحيه زي الغلاف الجوي والشمس والقمر والهواء من كل ناحيه وفي رحمه نافذه زي الحبل السري بتنفذ لك في اي مشكله لو انت مع مع يوسف في ال في ال في السجن لو انت مع مع يوسف في الجب لو انت مع يونس في بطن الحوت لو انت مع ابراهيم في النار لو انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار هتنفذ ليك هذه الرحمة النافذة انا عايز اقول لك بقى المرة الجاية لو هذه الرحمات النافذة اتقطعت لو الحبل السر اتقطع لجنين بيحصل ايه كل حاجة بتنتهي هنشوف المره الجايه يا جماعه اشمعنى الايات دي جت في سوره الرحمن اشمعنى في سوره الرحمن ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان المره الوحيده في القران اللي اتذكر فيها الجنتين اشمعنى في سوره الرحمن اشمعنى في سوره الرحمن المره الوحيده اللي ربنا قال يؤخذ بالنواصي والاقدام اشمعنى العضوين دول بالذات مع سوره الرحمن اشمعنى في سوره الرحمن 32 ايه عن الجنه اشمعنى في سوره الرحمن ربنا جاب مقامات الجنه المتنوعه اشمعنى في سوره الرحمن ربنا وصف عذاب النار بهذه الاوصاف بالذات اللي متميزة عن أوصاف النار في كل الصور الأخرى عشان نعرف إعجاز كلام ربنا سورة الرحمن بتتكلم عن أكتر موضوعين يقلبوا حياتك عن الله وعن مقامات الجنة اكتر موضوعين يقلبوا حياة اي انسان ويغيروا حياة اي انسان سورة الرحمن عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى المرة الجاية نكمل هذه السورة ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لا ننسى يا جماعة احنا قلنا اسم الله ذو الجلال والإكرام الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ألظوا يعني الزموها يعني طول ما انت ماشي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اهدي قلبي يا ذا الجلال والإكرام أصلح حالي يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام اشفي أمراضي يا ذا الجلال والإكرام وأظن الليلة يا جماعة احنا تناولنا جزء يعني ايه ذو الجلال وجزء يعني ايه ذو الإكرام فانت وانت بتقولها تبقى عايش معاه عايزين يا جماعة نعيش معاها لغاية ما نكمل سورة الرحمن المرة الجاية عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى الليلة والأسبوع ده نقوم الليل بسورة الرحمن ونحفظ سورة الرحمن عروس القرآن العلماء سموها عروس القرآن ليه أول آية فيها اسم من أسماء الله الرحمن وآخر آية فيها اسم من أسماء الله ذي الجلال والإكرام بدأت باسم من الأسماء الحسنى وختمت باسم من الأسماء الحسنى سورة كلها حسن وكلها جمال على جمال العروس بتبقى هي أكتر واحدة متزينة في المكان وأكتر واحدة جميلة في المكان يعني العلماء قالوا دي أجمل صورة في القرآن كله دي عروس القرآن يا جماعة عشان كده احنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى لعل من لطف ربنا سبحانه وتعالى ان الوقت يعدي ونسيب النص الثاني ايات الجنه وايات قطع الرحمات في الاخره ايات وصل الرحمات وقطع الرحمات في الاخره جنه الرحمن لما يشاء انه يسعدك هيعمل لك ايه ولو الرحمن ومن قطعك قطعته لو الرحمن اراد انه يقطع رحمته عن عبد هيعمل فيه ايه لو اراد انه يبت رحمته عن عبد ومن قطعك بتته لما ربنا قال للرحم كده ومن قطعك بتته لما الرحمن يريد انه يبت عبد يقطعه من جذوره هيعمل فيه ايه هي دي باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه الصورة يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى نقوم الليل بيها نشوف الصورة الجميلة دي يتوقعها على قلوبنا ايه نقوم الليل بيها نحفظها نقراها طول الاسبوع ونستعد للنص الثاني باذن الله سبحانه وتعالى من الوقت لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد انه يوقفنا على هذه الصورة مرتين عشان يبقى لنا حظ عظيم عظيم من رحمات الرحمن وحظ عظيم من الاتصال باسم الله الرحمن لعلنا نبقى من عباد الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه ورد القران ما يتنسيش يا شباب يا امه محمد بالله عليكم يا سكان الكره الارضيه من المسلمين ورد القران يا جماعه ورد القران السلسله ديت والله يا جماعه سلسله الجزء 29 اللي اديتها قبل كده وسلسله الجزء ال ال 27 اللي بديها دلوقتي كل ده هدفه ان ورد القران يتظبط في حياتنا وان علاقتنا بالقران تتظبط ال ال رمضان لسه عليه 3 شهور يا جماعه عايزين نبدا ننتبه ورد القران الزمي نفسك الوقت عاهد ربنا الوقت بحاجه من ثلاثه يا هتقرا من اول الليله من اول النهارده كل يوم جزء يا كل يوم حزب يا كل يوم ربعين قرر حالا اهو قرر عهد عليك قدام ربنا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها كنت على طول بتقرأ وتعيد وتكرر وتروح وتيجي كنت على طول بتقرأ ليك ورد قرآن يا جماعة ورد القرآن يا شباب ورد القرآن ازاي حبل الرحمات علم القرآن اعظم رحمة واكبر رحمة واكتر رحمة هتوصلك بالرحمن وهتخليك من عباد الرحمن ازاي ورد القرآن يتقطع في حياتنا ويبوظ في حياتنا يا جماعة يبقى عهد ربنا الوقت عهد ربنا الوقت يا اما يوميا جزء ما اناش قادر اه في ناس هتقدر ان شاء الله طيب يا اما يومين حزب اه في النص كده ماشي يا اما يومين ربعين عشان بس نسبة يا جماعه يبقى في صله بيننا وبين حبل الرحمات الموصول من يد الملك سبحانه وتعالى اللي هو القرآن الكريم حبل الرحمات زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه في سورة آل عمران اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة تطهر بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتثبت بها على الحق أقدامنا وتنقي بها صحائفنا يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم يا ربنا زدنا علما فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم بلغنا رمضان يا رب وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واعمر كل ساعة من أوقاتنا فيه بطاعتك يا رب يا رب بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك ليلا ونهارا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
يا نفس